الله ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وحشتوني وربنا ما يجمع ما يعم- يا ربنا ما يحرمناش منكم ابدا يا رب ويجمعنا دايما على الخير وعلى الطاعه في الدنيا ويجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه ولي ذلك والقادر عليه دخلنا كالعادة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رحنا للنبي البيت صلى الله عليه وسلم فما لقيناهوش في البيت وبعد بحث طويل قوي قوي ما لقيناهوش مثلا لا في غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق لقيناه في مكان كده جميل قوي مكان رائع كده مكان بالبلد كده مكان شاعري في مكان اسمه بئر أريس بئر أريس دي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة ممكن تكون متباعدة شوية كان يروح كده يهدى أعصابه في المكان دوت يقعد صلى الله عليه وسلم عند البير دوت ويقوم م- آه مدلدل رجليه في ال- في ميه البير ويقعد كده يشم شويه هوا جميله في البستان الجميل ده في بئر اريس وممكن يقعد معاه بعض الصحابه في اليوم دوت كان معاه ابو موسى الاشعري فقط ابو موسى الاشعري لما لقى النبي داخل لوحده بئر اريس عشان كده يقعد كده يستانس شويه كده ويقعد كده يشم شويه هوا فراح قال له يا رسول الله يعني لاكونن بوابا يعني انا بس اقف كده عند الباب عشان ما حدش يخش عليك يزعجك يا رسول الله فسر النبي لذلك صلى الله عليه وسلم وقف ابو موسى الاشعري عند الباب وشويتين الباب راح مخبط فقال من مين اللي على الباب فقال ابو بكر فقال انتظر وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبو بكر يا على الباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة الله شوف ال- الرزق بقى الجميل رايح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم اكيد راح سأل على النبي قالوا له ده موجود في بئر اريس فراح يطمن على النبي ويستأنس بالقعده الجميله مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمجرد ما راح هناك بنيته الجميله الطيبه آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى قال له ائذن له وبشره بالجنه فراح ابو موسى فتح الباب سلام عليك يا ابا بكر او ابو بكر هو اللي قال له السلام عليكم رد عليه السلام فقال له رسول الله يقول ائذن له وبشره بالجنه فابشر بالجنه فدخل ابو بكر طبعا مستبشرا ولقى النبي صلى الله عليه وسلم فالقى عليه السلام وراح قاعد جنبه على البئر كده على يمينه بعد ما ابو بكر قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يدردشوا شويه مع بعض واذا بالباب يطرق مره اخرى فابو موسى الاشعري راح وقال من؟ قال عمر بن الخطاب فقال انتظر وراح للنبي وقال له يا رسول الله عمر يستأذن على الباب قال أذن له وبشره بالجنة فراح أبو موسى الأشعري وراح فتح له وقال له السلام عليك يا عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال له رسول الله يبشرك بالجنة فطبعا عمر بن الخطاب لك أن تتخيل بقى الفرحة لما تكون جاية من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفرح قلوبنا وقلوبكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين فدخل عمر بن الخطاب وسلم على النبي وعلى أبي بكر وراح جالس على على يسار النبي صلى الله عليه وسلم شويتين وطرق الباب آخر مرة طرق الباب فقال أبو موسى الأشعري من؟ قال عثمان بن عفان فقال انتظر فذهب واستأذن النبي فقال له ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يعني هو هيخش الجنة بس في بلاء كبير أو هيحصل له آه، قبل موته رضي الله عنه وأرضاه فرح أبو موسى الأشعري وبشره بالجنة وبشر عثمان بن عفان بالجنة وقال له رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك فقال الله المستعان ودخل عثمان وجلس بعدما سلم عليهم جلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم معاه أبو بكر وعمر وعثمان والأربعة قاعدين ومنزلين رجليهم في البئر وقاعدين بيتكلموا مع بعض الله على الجلسة الجميلة دي كنت أتمنى بقى ان احنا كلنا بقى نكون مع النبي في الجلسه الحلوه الجميله ديت في بئر اريس و- ويا ريت كان بئر اريس ده موجود لحد دلوقتي كنا نروح ونتذكر الجلسة الجميلة اللي كان قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة علشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وأعظم البشريات أعظم البشريات أعظم بشرة في الدنيا في الكون ده كله إيه بشرة إما إن ربنا يغفر لك وإن إن ربنا آه، ي- ي- يكون يعني يرحمك وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الجنة هي دي البشرات الجميلة لأنه لو غفر لك هيدخلك الجنة ولو رحمك هيدخلك الجنة ولو دخلك الجنة هيسعدك في الجنة ربنا يسعد قلوبنا وقلوبكم في الجنة يا رب العالمين الحقيقة أن البشرة بتأتي بمعاني مختلفة وكل ده حسب السياق كما يقول العلماء السياق من المقيدات بمعنى ممكن تيجي الكلمة في سياق معين تدي معنى وفي سياق تاني تدي معنى تاني خالص زي مثلا كعب بن مالك لما آه، تأخر عن غزوة تبوك أو تخلف عن غزوة تبوك وبعدين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه كعب بن مالك والحديث في الصحيحين قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب هو هنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسمة ايه بسمة واحد متضايق عارف لما واحد يبتسم كده وهو متضايق اه النبي تبسم تبسم المغضب انما بقى تعالى بس انظر مثلا لسيدنا آه، آه، سليمان عليه السلام سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام لما آه، آه، النمل النملة قالت قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها يبقى الأولاني تبسم تبسم المغضب كانت البسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق من كعب بن مالك إنما سيدنا سليمان كان مبسوط قوي من فعل النملة لأن كان عندها إيجابية عظيمة جدا وكانت مش عايشة لنفسها وما كانتش أنانية بل كانت خايفة على النمل وقالت لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلي- سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها يبقى هنا تبسم وهنا تبسم لكن البسم هنا لها معنى والبسمة هنا لا معنى عشان كده العلماء قالوا السياق من المقيدات نفس الحكاية بالنسبة للبشارة قد تأتي البشارة بمعنى النعيم وبمعنى الخير وبمعنى الجنة زي قول المولى عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يبقى هنا البشرة بجنة تجري من تحتها الأنهار طيب وممكن تأتي البشرة بالعذاب ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين زي قول المولى عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وزي قول المولى عز وجل فبشرهم بعذاب أليم طيب هي البشرة بالعذاب الأليم تنفع تكون بشرة يعني ينفع اقابل واحد كده اقول له ابشر ربنا ان شاء الله يكرمك و... اه ده بيفكرني ب... باحد ال- ال- الدعاة بيقول انه في سنه 81 وهم بقى في ال- في السجن فالمهم فكان في واحد آه، يعني واقف على زنزانه كده بتاعه السجن آه، حارس يعني فقال له لو سمحت بعد اذنك احنا 50 واحد و... وبقالنا يومين ما كناش وكده فاستاذنك ممكن نديك فلوس وتروح تجيب لنا اكل وتاخد اللي انت عايزه يعني لو انت لا الاكل مثلا هيتكلف مثلا 200 جنيه خد 250 جنيه بس هات لنا الاكل فقال له مش هجيب لكم اكل فقال له طيب يعني ربنا يبارك فيك يعني انا معايا 50 واحد خاتمين القران وكلهم ناس ما شاء الله افاضل فايه راي حضرتك آه تروح تجيب لنا اكل وتاخد فوقيه 50 جنيه وفوق ده كله انا هجمع ال 50 وهبشرك ببشره بقى يعني مش ممكن تصدقها قال له بشرة ايه قال له هقعد انا وال50 وندعي لك ان ربنا يكرمك يوم القيامه ان شاء الله وتاكل من شجره الزقوم فبص له كده قال له يا سلام هو انا مستني دعوتكم انتوا ما انا كده كده ان شاء الله واكل منها واكل فيعني فايه فالشيخ بيقول هو فاكر شجره الزقوم دي جاتوه او تورته بتتوزع يوم القيامه وهو مش واخد باله شجره الزقوم دي يعني ربنا يعافينا ويعافيكم الشاهد في الموضوع ان ان البشرى هل ينفع تكون بالعذاب؟ طبعا لا انما بتاتي هذه البشرى على سبيل السخريه والاستهزاء زي مثلا ولله المثل الاعلى زي مثلا واحد مقابل واحد كده متضايق منه فبيقول له آه، آه، يعني ابشر ان شاء الله شوف اللي هيحصل لك النهارده معناها ايه معناها مش بيقول له ابشر معناها بيقول له ده انت النهارده هيحصل لك مشاكل وممكن آه، تتضرب وممكن يحصل معاك حاجات كده فدي مش بشرى انما هي على سبيل السخريه والاستهزاء فالمولى عز وجل بيقول بشر المنافقين ده المنافقين بيبشروا قال لهم بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما وبعدين اما اتكلم عن التانيين آه، عن الكفار قال فبشرهم بعذاب اليم خد بالك من حاجه القران مليء بالبشارات التي لا تخطر على قلب بشر تعال نشوف بشارات القران للانبياء والصالحين والمرسلين للمرسلين والانبياء والصالحين تعال نشوف البشرات بعض البشرات طبعا مش كلها تعال نشوف مثلا البشرى على سبيل المثال سيدنا زكريا عليه السلام كان كبير في السن وكان يشتهي الولد وزوجته ما بتخلفش وبقاله وسنه كبر يعني في السن ونفسه يخلف وبعدين في الوقت دوت وهو كبير في السن كفل مريم آه، آه، عليه السلام ولما كفلها كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أهل العلم كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كان دي كرامة من الكرامات اللي ربنا أكرم بيها مريم عليه السلام فكان بيقول لها يعني مستغرب جدا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله يبقى الدعاء لما بيكون بقى كمان مع عبادة حاجة جميلة قوي ما يبقاش قاعد مثلا آه، عفوا قاعد بي بي بي بيعمل معصيه بي بيشيش بيعمل مش عارف إيه، عمال بيدعي لا يبقى الدعاء لابد ان يتلبس بطاعه ان انا واقف بصلي وبدعي آه، ب- بعمل خير وبدعي بذكر ربنا وبدعي بقرا قران وبدعي آه، ببر امي وابويا وطبطب عليهم كده وانا بدعي اه يتلبس الدعاء بالطاعه عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب واخد بالك ويكون الانسان بياكل حلال لان النبي ذكر كما عند مسلم ان رجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له يبقى اذا اكل الحرام مانع من موانع استجابه الدعاء فالشاهد في الموضوع ان سيدنا زكريا كان ايه كان يصلي في المحراب كان قائما يصلي في المحراب فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله شوف قد ايه يعني رزقه بولد وسماه له كمان يعني الوحيد اللي ربنا سماه هو سيدنا يحيى آه، يعني قال له أنا هرزقك بولد وسميته لك يحيى من أجل أن يحيى لأن يحيى لم يمت أبدا بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحيى عليه السلام قتل شهيدا يعني هو مقتول فهو شهيد والشهيد حي عند ربه يرزق فهو آه، خلق وهو اسمه يحيى وقتل من أجل أن يكون شهيدا فيحيى ثم يوم القيامة يدخل الجنة فيحيى فيظل في حياة يعني إلا باستثناءات حاجات بسيطة جدا يعني فترة القتل التي قتلها ثم فترة النفخ في الصور يوم القيامة لأن الكل سيموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى يبقى إذا دي كانت بشرة جميلة جدا الملائكة إيه راحت مبشرة سيدنا زكريا بأن ربنا هيرزقه بغلام اسمه يحيى من أجل أن يحيى تعال نشوف بشرة تانية نشوف بشرة تانية آه، آه، السيدة مريم السيدة مريم لما بشرها المولى عز وجل بميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام قال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بك بيبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يبقى مين اللي بشرته كده آه، آه، اللي بشره الملا- المولى عز وجل هو الذي بشر مريم آه، بأن يكون له عيسى بأن يكون لها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يبقى تأتي حتى في أي مواقف كده سواء موقف إنسان كان في محنة سواء إنسان كان نفسه ربنا يرزقه بالولد سواء واحد آه، كان نفسه ربنا سبحانه وتعالى آه، يفرج عنه هم معين فتأتي اللفظة ب- بلفظة بشارة بشارة ليه؟ لأن الإنسان لو كان في كرب يتمنى حد يبشره بتفريج الكرب لو إنسان كان منتظر خير معين يتمنى أن حد يبشره بالخير وكل موضوعنا ده يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لازم نحب الخير لبعض ولازم نتمنى الخير لبعض وخد بالك وتيقن وكن على يقين يعني جازم ان انت لو تمنيت الخير لحد والله العظيم رزقك ما هينقص و- وحياتك مش هتنقص يوم واحد و- ومالك مش هينقص وصحتك مش هتقل وكل الخير اللي جاي لك عمره ما هيقل ابدا بل بالعكس يمكن انت لما تتمنى الخير لاخوك ربنا يكرمك وتدعي له بالخير دوت الملك المخصوص اللي هو دي وظيفته الوحيده آه، بعد عباده ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ملكا مخصوصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل واحده عايزه تتجوز فب- و- وزميلتها ما اتجوزتش تقول يا رب جوز زميلتي فلانه اكيد واحده قدامي دلوقتي بتقول يا رب جوز زميلتي فلانه اه واحد نفسه ربنا يرزقه ويوسع عليه وجاره برضه زي حالته ال- الحاله كده خلاص بقت على البلاطه فيقول يا رب وسع على جاري الفلاني او وسع على اخويا فلان فالملك يقول امين ولك بمثل فيحصل التوسعه للاثنين ويحصل الزواج للاثنين واي خير انت بتتمناه اعمل أو والله انا عن نفسي بعمل كده اي خير بتمناه لنفسي بدعيه لواحد من المسلمين واحيانا بعمم بيه المسلمين اقول لكم حاجه بسيطه جدا آه، الاسبوع اللي فات يعني قبليه كده بثلاث اربع ايام يعني من 10 ايام كنت في عمره ف وانا في الحرم ده دايداني دايما اني بعمل حاجتين آه، وبدل بها ادل عليها المسلمين والدال على الخير كفاعله لما اروح الحرم ما اطولش قوي في الصلوات مش في صلوات الفرائض لا صلوات النوافل يعني مثلا الصلاه في الحرم معروف انها ب ألف صلاه الله اكبر حاجه طبعا خير لا يخطر على قلب بشر كما صح بذلك الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه بمئة ألف بمئة, بمئة صلاة في مسجدي يبقى إذا الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة من المسجد النبوي يبقى الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ ب ألف صلاة الله أكبر في ناس بتعمل إيه بقى؟ يقول لك أنا خلصت صلاة العشاء مثلا أخش كده أصلي ركعتين بالبقرة سورة البقرة كاملة أو بآل عمران أقول له غلطان ومن كان انت ما بتعملش حاجه غلط لكن انت غلطان في حق نفسك وقصرت في حق نفسك بمعنى ايه بمعنى بدل ما تصلي ركعتين بسوره البقره فيتحسب لك مئة ألف صلاه ولكن اي نعم بسوره البقره صلي ركعتين ركعتين خفاف كده ان شاء الله حتى بكل يا ايها الكافرون وكل هو الله احد كتر من الركعات لان كل ما بتصلي ركعتين بتحسبوا لك ب ألف صلاه ركعتين ب ألف صلاه ممكن تتحصل في خلال نص ساعه فقط والله على مليون صلاه شفت قد ايه بدل ما تصلي البقره في ساعتين ثلاثه طب وليه طب ما انت ممكن في ساعتين ثلاثه دول بفضل الله تحصل على 5 6 مليون صلاه من خلال ان انت تصلي صلوات خفيفه دي حاجه اول حاجه انا بعملها الحاجه الثانيه اللي بعملها وبرضه بدل اخواني عليها ان وانا بعتمر بنظر للحرم كده في الغالب مثلا ممكن اطوف من فوق او اسعى من فوق فابص على الحرم واشوف ما شاء الله عدد ما شاء الله ملايين موجوده في الحرم اقوم داعي دعوه جميله قوي اقول يا رب اللهم تقبل مني ومن كل معتمر معي الان في بيت الله الحرام يعني يا رب تقبل من كل الناس دول عمرتهم اقوم داعي بقى يا رب تقبل عمرتهم وفرج همومهم ووسع ارزاقهم وزوج بناتهم واستر اعراضهم و- و- واقعد بقى ادعي لهم بقى شويه دعاء كده لكل اللي معايا في الحرم طبعا ده مش معناه ان انا بنسى الدعاء للمسلمين عمر ما بنسى الدعاء للمسلمين بدعو لكل المسلمين لكن في العمره بالذات بقوم داعي برضو ايه دعوه مخصوصه للي معايا في الحرم بان ربنا يتقبل عمرتهم وانا واثق طبعا في الوقت دوت لاني مصدق النبي صلى الله عليه وسلم واثق ان النبي ان الملك دلوقتي في نفس اللحظه يقول امين ولك بمثل يعني ربنا ان شاء الله يتقبل عمرتهم وانت معاهم ويبقى دعائك ليهم كلهم في ميزان حسناتك يعني ممكن تفوز حضرتك بمليون 2 مليون عمره بدعوه واحده يعني عشان تعرف بس الكنوز اللي ممكن تتحصل عليها تعالوا نكمل مع بعض البشرات الجميله ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله العظيم لما بقعد أتخيل كده مثلا برنامج ليلة في بيت النبي بقول يا رب يا رب إمتى بقى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين اتحرمنا منه في الدنيا فما تحرمناش منه في الآخرة يا رب يجمعنا وإياكم و- وجمهور ليلة في بيت النبي نجتمع كده مع بعض على حوض النبي و- وانا اللي اقول له بقى اقول له يا رسول الله ده جمهورك ده دول حبايبك يا رسول الله دول اللي تبعوك دول اللي واظبوا على طول على البرنامج اللي احنا كنا عاملينه هديه ليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعال نكمل مع بعض البشريات واملى قلبك كده بالفرحه والامل والله العظيم مهما كانت الأحزان ومهما كانت الآلام اللي بتمر بالأمة إن شاء الله إن شاء الله الله لطيف بعباده الله أرحم بنا من رحمة الأمة بطفلها الرضيع سيجعل الله بعد عسر يسرا السين دي تفتح لك باب الأمل لحد يوم القيامة سيجعل للمستقبل سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا واليسر ده غير اليسر ده أما العسر ده فهو العسر ده قال ابن عباس ولن يغلب عسر يسرين إن شاء الله اليسر قادم والخير قادم إن شاء الله وهتنفرج وهتعيشوا إن شاء الله في رغد وهت... وربنا هيفرج كروبات المسلمين أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كبر في السن ونفسه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة فتجيله البشرة كده جميلة جدا من عند المولى عز وجل حينما بشره بأن يرزق بإسماعيل قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم الله مش أي غلام يعني بعض الناس بتتخيل انها لو حرمت من الذريه ان ربنا مش راضي عنها قد يكون ع- عدم وجود الذريه هو قمه الرضا عنك لان ممكن ربنا يرزقك بولد يكون عاق بيك يخليك تعيش حياتك تلف حوالين نفسك وياما شفت ناس والله العظيم في حياتي الدعويه على مدى ربع قرن والله ياما شفت ناس كان يجيني اباء وامهات يقولوا لي والله بندعي بندعي على اولادنا ان ربنا يحرمنا منهم بسبب العقوق والبهدله اللي عاملينها في حياتنا مخلين حياتنا كلها شقاء وفي برضه في المقابل في اولاد ما شاء الله ربنا بيجعلهم بركة على أهاليهم يا رب اجعلني وإياكم بركة على أهالينا في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين البر لا يبلى و- و- والإنسان لما يعمل خير كما تدين تدان إلا تعمله مع أمك وأبوك هتلاقيه من أولادك وهتلاقيه من أحفادك وربنا يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات في حياتهم وبعد مماتهم فبشرناه بغلام حليم وجات له البشرة الثانية بإسحاق عليه السلام قال جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ورغم ان سيدنا ابراهيم زوجته اللي هي ساره واخد بالك والبشرى سيدنا ابراهيم هي في حد ذاتها بشرى للسيده ساره لان ساره سترزق باسحاق طيب اذا كان البشرى اتقالت لسيدنا ابراهيم برضه تتقال للسيده ساره علشان البشرى كده تكتمل وتوصل لقلب كل واحد زي ايه مثلا زي لما تيجي لاب كده وابنه نجح ما شاء الله في الكليه فرايح تقول له آه، ابشر يا حاج فلان ربنا يبارك فيك ابنك الحمد لله نجح في البكالوريوس او في الليسانس وجاب تقدير امتياز ونفس البشرى راح تقولها لوالدته ابشري يا حاجه ربنا يعز حضرتك ويبارك لك فيه ابنك نجح وجاب امتياز الله طب ما البشرى للوالد هي بشرى للوالده وهو هيقول لها لكن لما تتجدد البشرى وكل واحد يسمع البشرى كده بودانه بيبقى ليها لذه كده وبيبقى ليها روعه وكل ده زي ما قلنا وعايزين نفتكر دايما يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والله وأشهد الله عز وجل أني أحب لكل مسلم على وجه الأرض الخير مثل ما أحبه لنفسي لأن في النهاية رزق مش هينقص أبدا بل أتمنى الخير للمسلمين لأني أحب المسلمين وأتقرب إلى الله بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض وأتمنى لهم الخير تعال نشوف سارة جات لها البشرى إزاي قال جل وعلا فبشرناها بإسحاق وبعدين تأتي البشرى بقى مضاعفة ليه؟ لأن الألم اللي بيحصل للرجل لما ما يرزقش بولد عمره ما يساوي ربع الألم اللي بيحصل للأم لما تتحرم من الولد لأن الأب بيخرج ويشتغل ويروح وهنا وليه أصحابه وليه أصدقائه وليه إنما الأم يعني قاعدة في البيت تاكل و- وتشرب و- و- وبتخدم وتنظف في البيت و و- فمحتاجه طفل يملى عليها وحدتها فبيبقى الالم بالنسبه لها كبير فلما ربنا بشر سيدنا ابراهيم بشره باسماعيل ثم بشره باسحاق انما بقى ساره بشرها باسحاق وبشرها بالولد وبشرها بالحفيد كمان قال فبشرناها باسحاق واطمني ومن وراء اسحاق يعقوب دي فيها كم بشرة دي فيها ثلاث بشريات لأنه بشرها بالابن وبشرها بالحفيد وبشرها بحياة الابن لأن الابن لو ما كانش هيعيش ويكبر ويتجوز هيخلف امتى صح كده يبقى بشرها ان هو هيعيش وهيكبر وتطمني عليه وهيتجوز كمان ويخلف وتشوفي الولد وتشوفي ابن الولد تشوفي الحفيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي لازم أول ما تسمع اسمه كده تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان دعوة سيدنا إبراهيم وكان بشرى سيدنا عيسى يعني بشرتين ما شاء الله سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دي كانت دعوة سيدنا إبراهيم وأنا قلت قبل كده لو تفتكروا كان في أعظم دعوتين في الكون ده كله كانت دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد وكان دعوة سيدنا موسى ببعثة أو أو بإن إن أخوه هارون يكون نبيا آه، لما قال له واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري زي ما أنا نبي رسول خليه هو نبي ف- ف- فيعني فربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى من اولي العزم الخمسه نبي رسول وجعل سيدنا هارون نبي ودي كانت اجمل هديه من اخ لاخوه تخيل لما اخ كده مثلا يعني اكتر اخ في الدنيا اكرم اخوه عمل له ايه يعني تقول لي بصراحه عمري في حياتي ما سمعت ان اخ اكرم اخوه باكتر من انه مثلا جاب له عربيه هديه جاب له وظيفه هديه اداله شقه هديه ودي حاجه يعني طبعا في الزمن ده يعني حاجه آه، يعني زي ما بيقولوا كده حاجه لا تخطر على قلب بشر فتخيل لما يكون واحد ادى لاخوه بامر من الله سبحانه وتعالى وباذن من الله اداله النبوة هدية ان هو يبقى نبي فدي كانت بشرة جميلة قوي ان سيدنا آه، آه، موسى طلب هذا هذه ال- هذه هذا الطلب وربنا سبحانه وتعالى استجاب لطلبه ورزق هارون النبوة فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا عيسى والدليل على ذلك أن سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم والنبي قال كما عند أحمد بسند صحيح شوف ال- يعني إيه شوف ال- التناغم الجميل سيدنا عيسى بيقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فاللي يروي الحديث دوت اللي يروي الحديث اللي جاي ده هو احمد الامام احمد بن حنبل مش احمد الرسول صلى الله عليه وسلم الامام احمد بن حنبل روى الحديث في آه، مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى ورات امي حين ولدتني انه يخرج منها نور اضاء له كسور الشام الله اكبر فالنبي نور وأضاء الكون كله بنور الوحي والرسالة ونور الهداية ونور التوحيد ونور العقيدة ونور الإيمان ونور الرحمة ونور ونور أنوار فوق أنوار الله أكبر نور على نور صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف البشارة كمان البشارة أصلا صفة يا جماعة صفة لازمة من لكل الأنبياء الأنبياء كلهم من صفاتهم الجميلة البشارة جايين بالبشاره جايين بالخير جايين عشان يقولوا للناس ابشروا ابشروا مش جايين نعقد الناس من حياتها مش جايين نكفر الناس مش جايين ن- نقول للناس آه، ان الاسلام ده اسلام يعني آه، بيتعامل مع الناس بشيء من الغلظه والشده والتشدد والعنف والتطرف ديننا عمره ما كان كده ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وبعدين مش قادرين وقاربوا وابشروا الله اكبر فالنبي جاء بالبشرى ولذلك حتى لما لما النبي حب يقول للامه خدوا بالكم امسكوا تمسكوا بالقران ده قال في حديث عجيب جدا جدا طبعا في حديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض الحديث الثاني بقى رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي بدا الحديث بلفظ عجيب قوي جميل جدا قال ابشروا وراح ساكت قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا الله بيقول لك القرآن ده ليه طرفين طرف بيد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وطرف بإيدك يا مسلم امسك الطرف ده اوعى تسيبه اقرا القرآن تدبره واخشع و- و- وتداوى بالقرآن و- و- و- و- وتحاكم إلى القرآن و- و- واعمل بآيات القرآن اوعى تعمل اوعى تقرأ آية وما تعملش بيها اوعى تقرأ آية وما تتدبرهاش اوعى تقرأ آية وانت مش واخد بالك وانت مش مركز ده كلام ربنا اقعد كده ركز معاه كده وعيش حياتك كده واطرد همومك واطرد مشاكلك واطرد انشغالاتك وأعمالك وخلي وقت مخصص للقرآن اوعى يكون القرآن فقط لشغل أوقات فراغك، لا ال ال القرآن آه، بتخلي له وقت مخصوص وقت مقدس كده وتعرف اصحابك وحبايبك وتعرف اصحابك وحبايبك ان الوقت دوت من الساعه كذا للساعه كذا بعد اذنكم محدش يضرب عليا تليفون محدش يتصل بيا استاذنكم الوقت ده للك- لكتاب المولى عز وجل الوقت ده للقران وامسك القرآن وتعايش مع القرآن مش لازم تكون همك كله ان انت تجيب اخر الجزء اللي بتقرأه ومش لازم يكون همك ان انت تختم القرآن لكن يكون همك كله ان انت تنتفع بالآيات ديت ممكن تعيش الليلة كلها زي ما النبي كان بيعمل احيانا كان يتعايش مع آية واحدة ويفضل يرددها من من بالليل لحد الفجر و- ويبكي صلى الله عليه وسلم ده يؤثر في القلب جدا جدا ممكن آية واحدة تغير حياتك كلها وممكن آه، تقرأ جزء كامل ولا يتغير فيك شيء ثم ان انت عمال فقط بتقرا الايات قراءه كده يعني ايه آه، من غير تدبر ومن غير خشوع البشاره كانت من صفات الانبياء تعال نشوف بسرعه كده قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين وقدم البشاره قبل الانذار لان ديت ديت وظيفه الانبياء ووظيفه ورثه الانبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فالعلماء ورثة الأنبياء ولذلك العلماء يبدأوا بما بدأ به القرآن رسلا مبشرين ومنذرين ما بقاش طالع بقى كده عمال بكلم الناس واول محاضره كده والسلام عليكم سنتحدث الليله عن عذاب القبر سنتحدث الليله عن اهوال يوم القيامه واقعد ازعق واخشم في صوتي واكشر واعمل ده مش دعوه ده مش دعوه ده بيسموها عندنا في مصر خبط حلل يعني يعني ايه بعيد عن الدعوه تماما لا الدعوه آه، زي ما ربنا قال رسلا مبشرين وبعدين ومع البشاره النذاره بس قدم البشرى قبل الانذار ولما تقدم الانذار الله يبارك فيك لما تقدم الترهيب قدمه في توب كده في رحمه غلفه بالرحمه بلاش يعني الناس مش ناقصه ان انت تخض يعني انت بتكلمها مثلا في عذاب القبر هو عذاب القبر كموضوع متعب للنفس لوحده فلما تكلمهم في عذاب القبر وكمان عمال بتشخط فيهم وتزعق فيهم فهتتعبهم اكتر ما هم تعبانين وصل لهم المعنى من خلال اسلوب جميل ومن خلال ان انت تعرفهم ان القبر مش مليان عذاب بس القبر مليان نعيم يعني نعيم القبر ولذلك انا لما بتكلم عن عذاب القبر اتكلم عن ايه اقدم دائما اقول نعيم القبر وعذابه لان القبر مش مليان عذاب بس القبر مليان نعيم وسبق اني قلت لحضراتكم والله زمان اديت درسين على احدى القنوات الدرس كان مدته ساعتين اديت درس في اسبوع ساعتين وفي الاسبوع اللي بعده ساعتين الاربع ساعات دولت والله الذي لا اله غيره ما تكلمت فيه الا عن نعيم القبر فقط ولست منكرا لعذاب القبر لكن قلت لهم انا سارجئ الكلام عن عذاب القبر عشان الناس فاكره ان القبر ما فيهوش غير عذاب هكلمكم مره دي عن النعيم فيبقى اذا رسلا مبشرين ومنذرين قال جل وعلا وما نرسل المرسلين الا هنا للحصر والقصر إلا مبشرين ومنذرين الآية الثانية نقرأها مرة تانية وما نرسل المرسلين إلا لحاجتين مبشرين ومنذرين يبشرك بالجنة ويقول لك اعمل عشان تخش الجنة وتفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى وب- ومنذرين ويقول لك خد بالك في حاجة اسمها نار واوعى تقرب من النار وابعد عن أي قول أو عمل يوصلك للنار يبقى مبشرين ومنذرين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله شاهدا ومبشرا ونذيرا برضو البشارة قبل قبل النظارة فربنا يرزقنا اياكم يا رب ان احنا نكون مبشرين للناس يا رب ان احنا نحمل البشرى للي حوالينا يا رب العالمين تعال نشوف بقى نصيبكم بقى ورزقكم بقى تعال نشوف بشريات القرآن لأهل الإيمان والتوحيد ربنا يجعلني وإياكم يا رب من أهل الإيمان والتوحيد عشان آخد بس فقط موضعين من القرآن الموضع الأولاني قول المولى عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الحمد لله ان ربنا ما رزقهم ما, ما, ما ذكرهمش بالاسم انما ذكرهم بالصفه لان لو ذكرهم بالاسم احنا هنطلع بره الموضوع لان لو قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وفلان وفلان وفلان ويقفل بقى الموضوع لا ما قالش كده قال جل وعلا وفتح الباب فاكرين حضراتكم لما تكلمنا المرة اللي فاتت أظن عن النبي والأبواب المفتوحة دايما كده لما النبي يذكر أي خير دايما يسيب لك الباب مفتوح ودايما القرآن لما يذكر خير دايما يسيب لك الباب مفتوح أهو هنا نفس الحكاية قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أي واحد فينا يقدر يعمل كده يقدر يؤمن والحمد لله كلنا مؤمنين ويقدر يتقي والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل قادرين كلنا ان احنا ان شاء الله نحقق هذا المعنى الجميل من التقوى يبقى ايه الا ان الذي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره الله اهل الايمان ليهم بشرات كتير قوي في الدنيا وفي الاخره تعال نختم بقى بالايه الثانيه او بالموضع الثاني قول المولى عز وجل للي بقى هيستقيم على طاعة ربنا للي هتلبس حجابه ومش هتقلعه للي هيبر أمه ومش هيعقها بعد كده للي هيصلي ومش هيترك الصلاة للي هيعبد ربنا ومش هيبعد عن الطاعة ديت قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إمتى يا جماعة؟ عند طلوع الروح ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تخافوش من اللي جاي إن شاء الله في بشرات جميلة جدا في القبر وفي أرض المحشر وفي الجنة ومع النبي وصحبة النبي ولقاء ربنا سبحانه وتعالى وأبشروا شوف قد إيه يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تحزنش على اللي أنت فوت على اللي أنت فوته إذا كنت فوت مثلا فيلا ولا قصر ولا ولا ولا شركات ولا فلوس ولا عربيات اللي في الجنة بقى حاجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع الدنيا ما تساويش حاجة أصلا فما تحزنش على اللي فات وأبشره بالجنة الله على الكلمة وأبشره بالجنة التي كنتم توعدون وما تخافوش اوعوا تفتكروا هنسيبكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما ت... يا الله يعني حاجة بص تعالى كمل معايا الآية وشوف المعنى الجميل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعدين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة من غفور رحيم سبحانه وتعالى تعالوا نكمل بشريات لكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
الموت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا بعض البشريات الموجودة في القرآن تعالوا نشوف بعض البشريات الموجودة في السنة ثم نختم الحلقة ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ثم بشرياته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف بعض البشريات في السنة ونختار برضو ثلاث مواضع وإلى المواضع كثيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى البشرى الأولى قول المولى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه الله يبقى العبد وهو عند الموت كده بيبشر وهو عند طلوع الروح كده بيبشر برحمة ربنا وبرضوانه فيحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه طيب تعالوا نشوف بقى الترجمة الحرفية للحديث اللي قلناه في رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح هو قال لك لما يجي الإنسان يبشر بقى عند طلوع الروح ب- ب- برحمة ربنا ورضوانه فبيحب لقاء ربنا طب إيه التفاصيل التفاصيل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح إن ملك الموت يقول اخرجي أيتها النفس أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان وفي رواية أخرى يقول ملك الموت اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راد غير غضبان يبقى أبشري بروح وريحان ورب راد غير غضبان الله أكبر يبقى آدي البشريات الجميلة اللي بتحف بالإنسان المؤمن لما تجمعها مع الآية بقى والملائكة بقى نازلة عليه ملائكة الرحمة وهي بتقول آه، آه، آه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تحس كده بانسجام عجيب جدا ما بين الآيات والح- والحديث إن تحس فعلا إن المؤمن عند الموت ده أنا بالنسبة لي بسميه بسميه يوم فرحه يوم عرسه يوم سعادته أجمل يوم في حياة الإنسان هو يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى لو كان على الإيمان والتوحيد وكان بيطيع ربنا وكان ما- ما بيعصاش ربنا أو حتى لو وقع في معصية بيلحق يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ما شاء الله خطائين توابون يعني كل ما يخطئ كل ما بيتوب كل ما يقع تاني يقوم تايب تاني وما يقسم رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى تعال نشوف البشرة الثالثة حديث في البخاري ومسلم عن أبي ذر أن آه، آه، أنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال أبو ذر يا رسول الله وإن سرق وإن زنى يعني اللي يموت على الإيمان والتوحيد هيخش الجنة حتى وإن سرق وإن زنى فقال النبي وإن سرق وإن زنى فكررها تاني وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر طبعا ده مش معناها إن النبي بيقول لك اعمل اللي انت عايزه ما دمت انت موحد آه، اسرق وافعل كذا وكذا وكذا وبعدين قال لك مش ده المقصود المقصود ان النبي بيقول لك ان باب التوبه مفتوح ان حتى هو لو سرق هيتوب ويرد المظالم لان ده حديث مطلق حديث عام وفي احاديث بتقيده واخد بالك ان انت لو سرقت لابد ان انت ترد المظلمه دي حديث البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما التعامل بالحسنات والسيئات يبقى اذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يأس ما يأس حد من رحمه ربنا حتى لو كان مرتكب كبيره لان السرقه كبيره والزنا كبيره والخمر ام الكبائر فكأن النبي عايز يقول لك ان حتى لو كنت مرتكب كبيره اوعى تيأس من رحمه ربنا توب الى الله سبحانه وتعالى وما دمت على الايمان والتوحيد ولو وقعت في ذنب اتوب فان شاء الله انت من اهل الجنه ببشرى النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعال نشوف بقى يوم القيامة بقى يوم القيامة بقى فيه بشرات جميلة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان والتوحيد رقم واحد الناس الجمال اللي بيصلوا العشاء والفجر في المسجد جماعة طب والنساء تصليها في البيت مع أول ما تسمع الأذان أول ما تسمع أذان العشاء تقوم تسيب كل حاجة في إيديها وتقوم تتوضأ وفي مكان المصلى اللي هي عاملاه في في البيت بتاعها في غرفتها في في الصالة في أي مكان وتقف تصلي العشاء الفجر أول ما تسمع الأذان بتقوم تصلي الس- ركعتين السنة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر حوالي تلت ساعة كده تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقعد تقرأ قرآن وتنتظر تلت ساعة كده ثم تقوم وتصلي إن كان معاها نساء في البيت تصلي بيهم جماعة معهاش نساء في البيت تصلي لوحدها حبت تروح المسجد مع زوجها مع أخوها مع أبوها لها ذلك لا تمنع إماء الله مس- مساجد الله سبحانه وتعالى لكن هي مش فرض عليها انها تصلي في المسجد لكن اللي اقصده ان اللي يصلي العشاء والفجر في جماعه في المسجد والمراه تاخد نفس الاجر لو صلت الصلاه في وقتها في بيتها ولو صلت في المسجد فبها ونعمه عين اللي يصلي العشاء والفجر في جماعه في في المسجد طبعا العشاء بتبقى الدنيا ضلمه والفجر بتبقى الدنيا ضلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح بشر بداها بايه؟ بشر بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه مره كنت حاضر كده موعظه زمان خالص واحد كان بيدي موعظه كده ما بين المغرب والعشاء فبيقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد قلت له ظلم هيمشي في الظلم الى المساجد ازاي يعني يعني من بيته لحد المسجد يقتله 300 واحد يخش يصلي في الظلم يعني ايه الظلم اللي ايه اللي هي ظلمه يعني مفردها ظلمه ان في آه، ظلام ماشي في ضلمه فمش شايف قدامه او الدنيا يعني كده مكحله شويه فماشي ورايح المسجد وبيخاطر بنفسه ممكن يطلع عليه اعزكم الله يطلع عليه كلب يطلع عليه حاجه ورغم ذلك بيخاطر ويروح يصلي عشان يفوز بالاجر بشر المشائين في الظلم الى المساجد هو مشي في الضلمه ربنا يرزقه النور التام يوم القيامه البشرى الثانيه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار قال وما بعث النار نصيب النار قد ايه فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه فالصحابه اتخضوا زي ما حضراتكم اتخضيتوا كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشروا ما تخافوش بيقولوا له واينا ذلك الواحد معقوله النار هتبدا من كل 1000 على 999 واحد بس اللي يخش الجنه قال ابشروا فان من ياجوج وماجوج ألف ومنكم واحد الله أكبر يبقى إذا شوف البشر النبي حتى لما بيعوز حتى يزيل آه، حاجة كده فزع حصل للصحابة بيبدأها بكلمة إيه أبشروا أبشروا دايما كان النبي أنت لما تقعد تبحث كده في السنة خش كده على ال على ال اي موسوعه مثلا واكتب كلمه آه، بشرى او ابشروا او هتلاقي ما شاء الله كميه البشرات اللي موجوده في السنه حاجه لا تخطر على قلب بشر قال ابشروا فان من ياجوج وماجوج الفا ومنكم واحد الله اكبر البشرى الاخيره كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان العرض ده كان في ليله الاسراء والمعراج قال فرايت النبي ومعه الرهط والرهط من ثلاثه لتسعه ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان ورايت النبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انه امتي فقيل هؤلاء موسى وامته ثم قيل انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم يعني عدد كبير من الناس انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل هؤلاء امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب آه، فقال الصحابة فقال عكاش بن محصن واحد من الصحابة ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال أنت منهم الله أكبر فالحديث ده كان بشرى للسبعين ألف دولت بشرى عامة ان في سبعين ألف يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وبشرى خاصة لعكاشة بن محصن ان هو هيكون من السبعين ألف والبشرى لم تكتفي عند ذلك بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يكتر من البشرى فقال كما عند أحمد بسند صحيح سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي قلت السبعين ألف مش كفاية لأن الصحابة لوحدهم 124 ألف يعني ممكن يكونوا في الصحابة ونخلص إنما عايز بقى النبي عايز بقى البشرى للتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة فقال فاستزدت ربي قال فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الرواية الثالثة عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي الله ثلاث حثيات ثلاث قبضات من قبضات المولى عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي تعالوا بقى نشوف بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأزواجه وأمته أول بشرة بشرته لأمنا خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين أمنا خديجة هي اللي بشرت النبي في الأول لما دخل عليها وهو مفزوع حينما نزل عليه الوحي في الغار ف- فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف, وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر وتصل الرحم وتعين على نوائب الظهر فهي بشرته فتردت البشارة قبل موتها بأيام فيأتي جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ويقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فدي كانت أول بشرة لأمنا خديجة البشرة الثانية لأمنا عائشة كما في الصحيحين لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها في حادثة الإفك اللي انتوا عارفينها اللي وردت في سورة النور وردت براءتها في سورة النور والنبي صلى الله عليه وسلم راح لأمنا عائشة في بيت أبي بكر وأمها قاعدة وبدأ يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب ف- ف- ف- فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري فإن العبد إذا أذنب ثم تاب, تاب الله عليه فحصل حوار طويل كده وفي الآخر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ببراءة الطاهرة المطهرة الزهرة النقية التي غرست في حقل الإسلام و- و- وسقيت بماء الوحي رضي الله عنه وأرضاها فإذا بالحبيب المصطفى يقول أبشري يا عائشة الله أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات فجت لها في صيغة البشرة بشرة وكانت أعظم بشرة في الدنيا لأن أمنا عائشة كانت وصلت لمرحلة إن خلاص يعني الدمع جف في عينيها من كثرة الحزن على أنها تتهم وهي البريئة وهي المطهرة التي طهرها المولى عز وجل سبحانه وتعالى تعال نشوف البشرة الثالثة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة والحديث أيضا في البخاري ومسلم كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ثم ذهب إلى النبي وكان رجل صريح جدا وكان صادق جدا قال له يا رسول الله لو جلست امام احد غيرك آه، لا خرج لجعلت يعني قدرت ان انا اخرج من هذا ال- ال- الموقف يعني آه، لقد اوتيت جدلا انا اعرف اتكلم حلو أوي انا رجل شاعر وشغلتي الكلام واعرف اتكلم كويس او اخرج من الموقف ده كويس ولكن اخشى ان كذبت عليك ان يسخطك الله عز وجل عليه والله ما كان لي من عذر انا ما كانش لي عذر في ان انا اتخلف عنك فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ي- ي- يامره ان ي- ان يقوم وحتى يعني يفصل المولى عز وجل في امر هذا الصحابي واثنين كانوا معاه برضه كانوا تخلفوا عن غزوه تبوك واذا بالحق جل وعلا ينزل براءتهم سبحانه وتعالى آه، ثم تاب عليهم ليتوبوا آه، آه، في يعني آه، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي القى في قلوبهم التوبه فتابوا فربنا قبل توبتهم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تبسم ووجهه أحلى وأجلى وأجمل وأبهى من القمر صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول يا كعب بن مالك أبشر شوف اللفظ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الله أنا بقى نفسي الليلة دي بقى أقول لكل واحد بيقع في معصية لكل واحدة مش محجبة لكل واحد بيعق أمه وأبوه لكل واحد ما بيصليش لكل واحد هاجر القرآن وهيتوب النهارده اقول له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك واقول لها ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك نفسي نفسي مبارك لكم نفسي مبارك لاي انسان بعيد عن ربنا نفسي مبارك لاي حد واقع في معصيه وهيتوب منها ربنا يبارك فيكم يا رب واتمنى الايميلات اللي هتجيلنا الحلقه اللي جايه تجيلنا بشريات من اخوات هيلبسوا حجاب من واحد كان بيعق امه وتاب من واحد كان ما بيصليش وهيتوب محتاجين ان احنا كمان ان احنا نبشر احنا كمان بالخير ده ربنا يرزقنا واياكم الاجر يا رب العالمين فقال لكعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك تعال نشوف البشره اللي بعدها لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم في غزوه خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فالنبي ذكر هم- مواصفات هذا الرجل ان هو بيحب الر- ربنا وبيحب الرسول وان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه وربنا بيحبه فعمر بن الخطاب قال والله ما استشرفت للاماره الا في تلك الليله كنت اتمنى ان النبي هو يعينني امير بقى على الموضوع على غزوه خيبر دي علشان ان انا ان هو وصف الرجل ده ان ربنا بيحبه والنبي بيحبه قال فلما أصبحنا نادى النبي وقال أين علي بن أبي طالب قالوا به رمض في عينيه عينيه تعبانة فقال ائتوني به فجيء به لا يستطيع أن يبصر عينيه مقفولة فتفل النبي فعينيه فعادت أجمل مما كانت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية وأعطاها لعلي بن أبي طالب فكانت بشرى عظيمة من النبي لعلي بن أبي طالب إن ربنا بيحبك والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبك ويا ريتني كنت مكان سيدنا علي في الموقف ده بس و- وأموت بعدها ربنا يا رب يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين نشوف البشرى اللي بعدها كانت لسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه الحديث رواه البخاري ومسلم دخل النبي على بلال وقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعته دفن عليك دفن النعلين صوت تحريك النعل صوت واحد ماشي قدامه خد بالك؟ فإني سمعته دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت شيئا سوى أني إذا أحدثت توضأت وإذا توضأت صليت ما قدر لي يعني مجرد ما ينتقد وضوئي بتوضأ وإذا توضيت صليت ركعتين فقط ده كان سبب إن النبي شافه قدامه سمع صوته في الجنة قدامه والبشرى الثانية تجيله كما عند الترمذي بإسناد حسن قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال وفي الرواية الثانية وسلمان يبقى أربعة علي وعمار وبلال وسلمان ربنا بشرهم بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بشرى أخرى لثابت بن قيس لما نزل قول المولى عز وجل لما دخل آه، وفد آه، وفد بني تميم وعمر بن الخطاب قال له يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال أبو بكر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد فقال أبو بكر ما أردت ما أردت إلا خلافي عمر قال ما أردت خلافك يا أبا بكر الاثنين ما عملوش حاجه بس صوتهم كان مرتفع فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فثابت بن قيس كان هو الخطيب بتاع النبي لما تيجي الوفود كانوا يقوموا يخطب فخاف ان يكون حبط عمله انه من اهل النار فالنبي بعد ما صلى قال اين ثابت بن قيس فسعد بن معاذ قال له لا اعلم يا رسول الله قال له مش هو جارك قال له جاري قال له شوفوا عمل ايه واقول له رسول الله يقول لك لماذا لا تاتينا فراح قال له خير يا ثابت قال ليس بخير يا يا سعد لقد نزلت تلك الايه وما اراني الا وقد حبط عملي وانا من اهل النار رجع سعد بن معاذ وقال للنبي كده قال ارجع وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف البشرة الجميلة فلما جاءه بعد ذلك كما في رواية أحمد وضع النبي يدها على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن ترضى وأن تدخل الجنة قال أجل قال فلك ذلك خلاص بقى دي البشرة الحلوة هتعيش حميد وتموت شهيد عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم بشر النبي أيضا أم سعد بن معاذ حينما مات سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لموته فلما جاءت وهي تبكي فقال لها يا أم سعد أبشري ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حينما لما طلع يجيب عود من الاراك كده للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سقانه رفيعه جات الريح فانكفأت الثياب فظهرت سقانه فالصحابه ضحكوا فقال النبي مما تضحكون فوالذي نفسي بيده لهما رجليه دولت في الميزان عند الله يوم القيامه اثقل من جبل احد وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن الحمام أيضا بأنه من أهل الجنة لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض فقال النبي ما حملك على قولك بخ بخ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها جت البشرى هنا وبشر العشر المبشرين بالجنة وبشر عمر وعثمان بالشهادة لما كانوا واقفين على جبل أحد واهتز الجبل قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فالنبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان كان عمر وعثمان والبشرى جاءت لأهل التوحيد كما عند مسلم لما أعطى النبي عليه لأبي هريرة وقال له اذهب بن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وبشرنا النبي بأنه كما عند مسلم بأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمتي وبشرنا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الواجب علي وعليك بقى إن احنا نحب الخل اللي حوالينا نحب الخل بعض نحب الخل الدنيا كلها ونتمنى الخير لكل مسلم واي خير نسمعه واحد ابنه نجح اكون انا بس عن ان انا اكون اول واحد يبشره واحد آه، آه، ابنه آه، آه، يعني ربنا نجاه من من من من حادثه ولا بتاع اروح ابشر اهله الحمد لله ده بخير و- وسليم الحمد لله آه، واحد آه، جات له مثلا القرعه بتاعت الحج اروح اكون انا اول واحد يبشره نحمل البشرى للناس علشان ربنا يكرمنا دنيا واخره ويسعد قلوبنا دنيا واخره ولما تحب الخير لاخوك وتكون في عون اخيك الله عز وجل يكون في عونك ربنا يبارك فيك ودي كانت همسات بسيطه عن النبي واعظم البشريات في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا إيميلات حضراتكم في انتظار اتصالاتكم ربنا يجمعنا وإياكم على خير الأستاذ وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا لدي سؤال آه، كلما أريد الدراسة أي مراجعة الدروس يستصعب علي الأمر أسألك ماذا أفعل أولا أستعن بالله سبحانه وتعالى و... وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه انوي دايما وانت بتذاكر كده ان انت بتوصل للناس العلم النافع العلم النافع مش لازم يكون علم دين وبس ممكن يكون علم دنيا ايضا علم الدنيا لو استخدمته فيما ينفع آه، آه، بلدك و- ودينك يبقى برضه هو يندرج تحت العلم آه، النافع الذي آه، يعني آه، نؤجر عليه ونثاب عليه بفضل الله آه، سبحانه وتعالى آه، الاخت منيا بتقول انا محجبه انا واولادي واولادي بيسالوني انا محجبه واولادي بيسالوني كيف سيحاسب الله عز وجل الغير متحجبات والله رحيم وكريم ربنا سبحانه وتعالى امرنا باوامر معينه و- و- و- وقال جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا رحيما للي كانت مح- مش محجبه ولبست فربنا هيغفر لها ويرحمها و- و- ويعني و- ويمسح لها كل الذنوب اللي فاتت وغير ده كله لا ده كمان يبدل لها سيئاتها حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات طب ازاي ربنا يحاسب واحده انها مش محجبه وربنا غفور رحيم ما هو ربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب آه، آه، آه، و- و- وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى سريع العقاب فلازم ننس م- ما ننساش ديت لازم ما- يعني ما ما نقولش فقط ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب وفي نفس الوقت سريع- سريع العقاب وربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى يا جماعه قال ورحمتي وسعت كل شيء بس خدوا بالكم بقى كملوا الايه فساكتبها للذين يتقون الله يعني رحمتي وسعت كل شيء بس سأكتبها هي وسعت كل شيء للي عايز يخش تحت رحمتي يعني يعني في انسان ما بيتعرضش اصلا لرحمات ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يأمره انه يروح يصلي عشان ربنا يرحمه هو مش عايز يصلي بيقول له طب فاذكروني اذكركم هو ما يذكرش ربنا طب آه، آه، طب آه، آه، آه، زكي مش عايز ازكي طب بر امك وابوك مش عايز ابر امك وأبوك. فهو مش عايز يتعرض لاي رحمه خالص فعشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء هي لو انتوا كلكم عايزين تدخلوا تحت رحمتي رحمتي تسعكم وتسع اديكم مليارات المليارات بلا نهايه سبحانه وتعالى فربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء بس خدوا بالكم فساكتبها للذين يتقون ولسه من شويه كنا بنقول التقوى هي الخوف من الجليل واللي خايفه من ربنا لا يمكن هت- هتخرج وهي آه، آه، آه، مش محجبه ومش معنى كده ان انا بقدح في اي واحده مش محجبه والله العظيم وهذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى ان في بنات كتيره مش محجبات ولاد ناس متربيين ومؤدبين وعندهم حياء وبيعملوا خير وحاجات خير كتير قوي بس ناقصهم الحجاب يعني مش معنى كده ان كل واحده مش محجبه انسانه بقى م- مش كويسه وانسانه سلوكها ابدا الموضوع مش كده خالص وانا واحد من الناس انا فاهم انه مش كده او عارف ان في بنات مش محجبات وولاد ناس محترمين جدا بس ينقصهم الحجاب والحجاب فرض زيه زي الصلاة لأنه أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ولو سكت عند كده حضرتك ما تحجبيش بقى إنما قال إيه ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آم، الأستاذة سيلفانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ما أروع الحلقة جزاكم الله خيرا آه، أريد أن أستفسرك فضيلة الشيخ هناك شاب وعدني بالزواج بعد التخرج ويريد أن ننتقل للعيش مع أمه الأرملة لكن أمه ارتدت عن دين الإسلام واعتنقت الدين المسيحي آه، لقد استخرت الله عز وجل ثلاث مرات ولم تتضح لي الرؤية فأسألك فضيلة الشيخ هل يصلح في لي هذا الرجل كزوج هو طبعا هو لو كان إنسان دين و... وإنسان كويس إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هو ملوش ذنب طبعا في إن أمه قاعدة في مكان وإنها عياذا بالله آه، ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى آه، هو ملوش ذنب لكن انتوا بقى لو هو انسان محترم ومتدين وخلوق اقبليه كزوج واجتهدي انت وهو على والدته ويبقى في ميزان حسناتكم ان شاء الله ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم حاولوا تجتهدوا مش بكلامكم بس باخلاقياتكم وسلوكياتكم ومعاملاتكم مع هذه الام علشان ترجع مره اخرى الى الاسلام الى دين الله سبحانه وتعالى لكن طبعا ده بيبقى في الغالب ده بيبقى امر مش طبيعي يعني نسمع كتير جدا عن آه، مش مسلمين واسلموا وده كتير جدا جدا وفي كل ثانيه آه، يعني حتى في تقرير عالمي ان في كل 27 ثانيه واحد او واحده بيسلموا لله سبحانه وتعالى لكن ان مسلم بيرتد دي نوادر ودي بتبقى حالات واحيانا بتكون آه، آه، نتيجه تاثير آه، سحري اتعمل لهذه ال- آه، الام يعني اتعمل لها سحر شربت سحر حصل لها حاجه ممكن يكون بتاثير مثل هذا فانتوا حاولوا آه، تعالجوها وحاولوا ان انتوا آه، تدعوها باللين وبالرحمه. الاخت شروق آه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبك في الله ربنا يحبك ويحفظك ويسترك لو سمحت عندي 18 سنه ونص وعايزه حضرتك تتكلم عن مشاكل الشباب اللي في الجامعه والحب لان ساعات بشوف ناس بتك... ب- يعني قصدها بنات بتكلم ولاد وببقى نفسي اعمل كده زيهم ولكن حرام والحب ده غصب عني بالله عليك رد وقول لي الحل لان دي مش مشكلتي لوحدي وادعي لي بالهدايه انا وعائلتي عايز اقول لك يا اخت شروق ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب آه، آه، عايز اقول لك ان آه، هي دي مشكله الجامعات المختلطه ان يبقى فيها شباب وبنات مع بعض زمان كانوا بيقولوا آه، ده تزمت بقى يعني ايه بنات و- لوحدهم وشباب لوحدهم ده هو ده ده النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، لما لما قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين ده اولادكم ده اخ واخته مش بقول بقى بنت وواحد غريب لا اخ واخته اخته مش ممكن طبعا واحد هيبص لاخته ده مستحيل يعني قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضر- واضربوهم عليهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع الله ده اخ واخته يعني لو انطبقت الدنيا كلها على بعضها مستحيل ان واحد يبص لاخته ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عند عشر سنين فرق بين الاخ واخته ما تنيمش الاثنين جنب بعض سبحان الملك فما ظننا بواحد غريب وواحده غريبه ويا ريت الاثنين عندهم 10 سنين ده كبار و- وعدوا سن البلوغ وهي ما شاء الله لابسه ستريتش وبادي وعامله شعرها في الخلاط وهو آه، مظبط آه، شعره سبايك وحاطط آه، نض- نضاره Ray-Ban ولابس بنطلون جينز و- ومظبط نفسه والاثنين عمالين آه، بيتكلموا مع بعض وبيهزروا مع بعض و- و- و- وقاعدين جنب بعض ومفيش مشكله بيحصل فتن بيحصل فتن والقلب لا يتحمل القلب لا يتحمل في النهاية ممكن يحصل مشاكل فبنقول في البداية في البداية آه، يعني ال- آه، دفع أو درء درء المصائب م- آه، أو درء ال- ال- المصادر الم- ال- المضار مقدم على جلب المنافع ان انا لما اضرأ مفسده درء المفاسد مقدم على جلب منافع انا لما اضرأ مفسده دي مقدمه عندي على جلب المنفعه فانا بضرب مفسده انا ما اجيبش الشباب والبنات لما بعض كانوا بيقولوا كده زمان ايه ما تحطش الكبريت جنب البنزين واخد بالك اما تحطش النار جنب البنزين طيب قدر ربنا سبحانه وتعالى ان دلوقتي في جماعات كتيره مختلطه وهي بتقول بشوف بنات كتيره بيتكلموا مع اولاد طبعا ده كلام لا يجوز لان ربنا نهى ولا متخذي اخدان والناحيه الثانيه ولا متخذات اخدان والخدن هو الحبيب او العشيق ده حرام يحرم هذا والانسان لما آه، يعوز ان ربنا يوفقه في دراسته وواحده عايزه ربنا يوفقها في جواز وان ربنا يرزقها بزوج صالح ان رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال الا بطاعته ان روح القدس نفث في روعي ان ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فان ما عند الله عز وجل لا ينال الا بطاعته اللي عند ربنا ارزاق الرزق اللي بيجي من عند ربنا لا ينال بالمعصيه ابدا وانما ينال بالطاعه فلو واحده نفسها تتجوز جواز طيب ما ما عمره ما هيجي عن طريق الحب و و- ولذلك اساله بقى في الناحيه العمليه بعيدا بقى عن ان يتقال ده تزمت ولا بتاع اساله اي شاب انا نفسي سالت شباب كتير جدا البنت اللي انت ممكن تمشي معاها وتحبها وتحبك ممكن تتجوزها قال لي مستحيل لانها ما دامت حبتني ومشيت معايا هتمشي مع ألف واحد غيري وممكن تكون ماشيه معايا وماشيه مع غيري في نفس الوقت قال لي انا امشي مع واحده اه ده ده كلام شباب امشي مع واحده اه انما لما عاوز اتجوز اتجوز واحده تانية تماما اتجوز واحده تكون بنت ناس و- ومحترمه ومتربيه ومن بيئة- حتى لو هو كان شاب مش ملتزم يحب يتجوز واحده تكون ملتزمه الأستاذة هبة عبد الفتاح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا على هذا البرنامج آه، أريد أن تدعو لأبي بالجنة الذي مات السنة الماضية أسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يرزقكم جميعا الجنة وأن يرزق آبائنا وأمهاتنا الجنة سؤالي لك هو أن أمي تريد الذهاب إلى العمرة وأنا أريد أن أذهب معها وليس لدينا محرم فهل عمرتنا جائزة؟ هو على مذهب هو الأصل طبعا الأصل هو المحرم إن المرأة لا تسافر بلا محرم ده الأصل لكن بعض أهل العلم ده برضو من باب التيسير بعض أهل العلم أجازة إن كان خروج النساء في صحبة آمنة طيبة فجاز لهم ذلك إن هم يخرجوا آه، ده الكلام ده لو توفرت صحبة آمنة يعني حضرتك خارجة أنت ووالدتك ومعاكم مجموعة من النساء الصالحات سواء من حيكم أو من أقاربكم أو أو غير ذلك فتكون صحبة طيبة فبعض أهل العلم أجازوا ذلك وإن كنت أنا أخاف على النساء من السفر لوحدهم لأن المرأة ممكن تتعرض لمخاطر كثيرة جدا لا تستطيع أن هي تحمي نفسها ف... مين؟ الاستاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ محمود استاذ محمود السلام عليكم معانا ولا طب خلاص آه الاستاذه هبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه والله انه يحبك في الله احبك الله سبحانه وتعالى ربنا يحبك ويسترك آه آه، قل لي ماذا أفعل مع زوجي وأنا لا تعجبني حياة زوجي فهو لا يذكر الله ولقد جربت معه كل الطرق والنصائح ولكن لا يستجيب أنا الحقيقة مش فاهم معنى آه، زوجي لا يذكر الله يعني هل هو بيصلي و- و- والحمد لله إنسان خلوق وملتزم ومحترم و- لكنه لا يقول أذكار الصباح والمساء مثلا يعني ولا لا يذكر الله بمعنى ان هو مثلا آه، آه، يعني في احواله العاديه ما بيذكرش ربنا فالحقيقه محتاجه يا اخت هبه تبعتي لي السؤال مره تانية وتوضحي لي معنى كلمه لا يذكر الله هل هو لا يصلي ولا هو ما بيقولش مجرد الاذكار آه، الاستاذه منى آه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يكرمك على هذه الحصه الجميله آه، طبعا كلمه حصه جميله دي في الغالب هيكون يا اما تونسيه او مغربيه او جزائريه آه، بارك الله فيك ممكن تقول لنا ما حكم اختراق أجهزة ومواقع وبطاقات ائتمان الكفار هذا طبعا لا يجوز لأن خدوا بالكم من حاجة يا جماعة بعض الناس بتظن إن إن سرقة المسلم حرام إنما سرقة الكافر مش حرام لأنه كافر آه، ان ان مثلا ان انا آه، اشتم المسلم ده حرام طبعا انما لما اشتم الكافر ده م- مش حرام في كل الاحوال هو حرام الحرام حرام يعني سبحان الله سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كانوا ماشيين مره اعزكم الله فمروا هو وبعض الحواريين اللي معاه مروا على كلب ميت فالحواريين اللي معاه قالوا ما اقبح منظر هذا الكلب وما مش عارف ايه وقعدوا بقى يعني يوصفوا اوصاف كده مش كويسه فقال لهم ولكن ما اشد بياض اسنانه فقالوا له عجبا لك يا سي- يعني سيدنا عيسى يعني بتقول بتتكلم عن حسن بياض اسنان كلب قال اني لا احب ان اعود لساني السب والشتم فاسب ادميا بعد ذلك شوف ال- شوف المعنى ال- الجميل فعايز اقول ان ان لا يجوز يا جماعه آه، ان احنا آه، ل- لا نخترق اجهزه كفار ولا نحصل على آه، آه، اشياء خاصه بيهم ولا نستولي على اموالهم ولا ناخد اي حاجه ليهم لان لا يجوز لان ورد حديث في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. الاستاذه ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن يكون في حاجه في الاتصالات النهارده؟ آه، طيب آه، واحدة آه، هي مش كاتبة اسمها بتقول فتاة آه، وعلى فكرة يجوز تكتبي اسمك عادي يعني ساعات بلاقي مثلا ايه آه، أمة الله آه، مش عارف ايه عادي يجوز انك ت- ت- تقولي اسمك وال- والدليل على هذا ان احنا نعرف اسماء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة وحفصة و- وجويرية يعني لا حرج في ان الواحد يدخل اسمها آه، بتقول انا فتاة في سن 34 ولسه مش متزوجة وانا ذهبت لرؤية الامام وقال ان لدي سحر وهو يمنعني من الزواج عايز اقول حاجة يا جماعة كتير من الناس او كتير من البنات لما بتكون لسه ربنا يعني ما رزقهاش بالزوج الصالح فدايما تظن ان معمول لها عمل او معمول لها سحر ممكن ما يكونش النصيب جه اصلا يعني ممكن ما يكونش في نصيب وممكن يكون من حب ربنا ليكي ان اللي جالك الاولاني ده ما كانش كويس وان تظاهر بانه كويس والتاني ده كان بخيل وان تظاهر انه كريم والتالت ده انسان عنيف جدا وان تظاهر انه انسان رقيق جدا فربنا سبحانه وتعالى بيحميك من الناس ديت ومحضر لك مفاجاه ان يجي لك زوج طيب ان شاء الله يكرمك وانا عايز اقول حاجه بقى دايما اقولها حتى لبناتي انا عندي ان بنتي انا عن نفسي بتكلم عن نفسي انا عندي ان بنتي تقعد جنبي العمر كله بلا زواج افضل من ان اجوزها انسان ما عندوش دين يفتنها في دينها او يعذبها وياما شفنا بنات اتجوزوا وحصل لهم اللي ما حصلش لاي حد في الدنيا واتبهدلوا وحصل لهم عقده نفسيه من جوازه واحده لدرجه انها لما طلقت من الزوج ده بعد ما عذبها وبهدلها وخد فلوسها وعمل فيها اللي ما يتعملش بقت خلاص تشك في ان مش ممكن يكون في انسان كويس بعد كده ان انا ارضى ان انا اتجوزه فعايز اقول ان ممكن ده يكون نصيب وممكن يكون في عمل معمول بس مش عايز اقول يعني يعني عموما يعني لو انت حاسه ان في حاجه معموله لك ولا حاجه بداية آه، انت بتصلي ولا ما بتصليش اسألي نفسك شوفي حالك مع ربنا عامل ايه ربما يكون تأخير س- الزواج ده بسبب مثلا آه، ان انت مقصرة في حق, حق ربنا سبحانه وتعالى اقبلي على ربنا وقومي وصلي وقت صلاه الفجر كده في قيام الليل يا رب ارزقني الزوج الصالح وخليكي ذكيه برضه لو ليكي صاحبه مش متجوزه ادعي لها ان ربنا يجوزها فالملك يقول امين ولك بمثل خدي بالاسباب آه، آه، آه، حاجة تانية لو مش محجبة ربما يكون في كتير من الشباب لا يرغب في إلا في البنت تكون محجبة عشان بيقول إن دي هتكون محافظة على على على, على يعني ما بقولش إن التانية مش محافظة بس برضو يعني دي هتكون أشد حفظا لأولادي إلى غير ذلك فربنا يكرمك يعني خدي بالأسباب وادعي ربنا سبحانه وتعالى واكثري من الاستغفار الأستاذة وفاء
الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أهلا وسهلا
ازي حضرتك ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين بالله عليك يا شيخ بالله عليك ادعي لابني ابني في الحضانه دقيق ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين ويقوم ادعي له بالسلامة بتمنى هو يا شيخ ادعي له بالله عليك يا شيخ حاضر عشان والله.
حالته خطيره حاضر حالته والله خطيره بالله عليك ادعي له والمشاهدين يرددوا يامنوا على الدعاء أسأل بالله الله عليك يا عز شيخ وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وقولوا آمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا أخت وفاء مين معانا؟ أستاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم طيب آه الأستاذ وليد احنا خلصنا كده الإيميلات آه ال- مين معانا؟ معانا الدعاء فقط الوقت جري طيب معانا الدعاء فقط الحقيقه الوقت معاكم والله العظيم بيجري بسرعه سبحانك يا ربي والحلقات دي يعني ربنا يا ربي ما يحرمناش منكم يا رب و- ويجمعنا واياكم في الجنه قولوا امين وتبقى اجمل بشرى بقى كده ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا كده صحبه وتبقى هي دي البشرى الجميله اللي احنا نبشر بيها اللهم امين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين ونجح طلاب المسلمين ورد غائب المسلمين يا رب العالمين وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين اللهم فرج هم أهل مصر يا رب العالمين اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم واجمعهم يا ربنا على قلب رجل واحد اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
do do do